27 وقال داود في قلبه إني سأهلك يوما بيد شاول فلا شيء خير لي من أن أفلت إلى أرض الفلسطينيين فييأس شاول مني فلا يفتش علي بعد في جميع تخوم إسرائيل فأنجو من يده فقام داود وعبر هو وستمائة رجل الذين معه إلى أخيش بن معوك ملك جت جت دي حتة في فلسطين كانت البلد بتاعة جلياد وأقام داود عند أخيش أخيش ده مين ملك فلسطين في جت هو ورجاله كل واحد وبيته وداود وامرأتاه أخي نعم اليزرعيلية وأبيجايل امرأة نبال فأخبر شاول أن داود قد هرب إلى جد فلم يعد أيضا يفتش عليه هنشوف تقييم التصرف ده ازاي فقال داود لأخيش إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فليعطيني مك فليعطوني مكانا في إحدى قرى الحقل فأسكن هناك لماذا يسكن عبدك في مدينة المملكة معك فأعطاه أخيش في ذلك اليوم صقلع لذلك صارت صقلغ أو صقلع ساعات لملوك يهوذا إلى هذا اليوم وكان عدد الأيام التي سكن فيها داود في بلاد الفلسطينيين سنة وأربع شهور وصعد داود ورجاله وغزو الجشوريين والجرزيين والعمالقة لأن هؤلاء من قديم سكان الأرض من عند شور إلى أرض مصر وضرب داود الأرض ولم يستبق رجلا ولا امرأة وأخذ غنما وبقرا وحميرا وجمالا وثيابا ورجع وجاء إلى أخيش فقال أخيش إذا لن تغزو اليوم فقال داود بلى على جنوبي يهوذا وجنوبي اليرحميليين وجنوبي القينيين يعني قال له انت طلعت يعني ما غزتش البلاد اللي حواليك ليه قال له لا ده انا طلعت وعملت فلم يستبق داود رجلا ولا امرأة حتى يأتي إلى جد إذ قال لئلا يخبروا عنا قائلين هكذا فعل داود وهكذا عادته كل أيام إقامته في بلاد الفلسطينيين فصدق أخيس داود قائلا قد صار مكروها لدى شعب إسرائيل فيكون لي عبدا إلى الأبد تقيموا التصرف ده ازاي انتوا فهمتوا اللي حصل هو داود تعب بقاله سنين هربان من شاب فقالوا بعدين بقى انا تعبت فانا احسن حته اروحها ما يقدرش يدور عليا فيها اروح لاعدائه لانه عشان يوصل لي هيعمل حرب كبيره قوي لانه هيحارب الفلسطين كلهم والفلسطين عارفين ان ده شاول متغاظ مني فيمكن يقبلوني فراح لملك أخيش ده فقبلوه وفي مرة تاني ما قبلوهوش على فكرة فعمل فيها مجنون خلي بالكم لكن يعني المرة دي كانوا قابلينه على اعتبار انه عدو شاول فالأعداء يتحدوا وعارفين انه رجل حرب فيمكن ينفعهم لانه فاهمين ان شاول عايز يموته فهو ماله يضموه هو ورجالته عشان يبقى لما شاول يهجم دول يدخلوا المعركة داود طبعا مش عاوز يدخل وسط الفلسطينيين زيادة لأن دول عبدة أوثان في الوقت ده وهو مش عاوز يتنازل عن ما ربنا فقال له اديني حته كده متطرفه اقعد فيها انا ورجالتي بره المملكه يعني في الاول الملك ما كانش موافق وبعدين وافق داوود ابتدى ينظف المنطقه اللي حواليه كلها من كل الناس عشان يقنع ملك اخيس ابنه بيشتغل لحسابه وفي نفس الوقت يضمن ان ما يغدروش بيه الشعوب اللي حواليه لانه عارفينه يهودي مش منهم فدخل على البلاد اللي حواليه ومسح المنطقة كلها ايه رأيكم في القصة دي بعد القصة اللي فاتت مش بتاعته ها مش داود يعني مش, مش هو ده اللي يقول يعني ينقذني الرب من يدك يعني داود ضعف كذا مرة داود في حياته لان احنا لما رفعناه اول محاضرة اللي فاتت ممكن تقولوا لا مفيش فايدة فينا لا هننزله قوي عشان تطلعوا كلكم كويسين داود إنسان له ضعفات كتير وضعفاته كبيرة يعني أخطاءه ضخمة مش حاجة صغيرة من دي دي موقف من مواقف ضعف إنه تعب ففكر بطريقة بشرية زي ما كتير قوي إحنا نركن ربنا على الرف ابتدي يفكر بقى بطريقة زي ما الناس بتفكر لحسن وما لحسنش وما نضمنش ويحصل كأنه ما فيش ربنا في الموضوع فايه الطريقة البشرية هنا ايه لا نروح عند اعدائه يقوم ما يعرفش يصلي طبعا ده تصرف مش روحي لانه عشان يختلط بناس غير روحيين زيادة ده هيعرض المشاكل كتير بعد كده ما هتشوف لما هيحصل حرب بعد كده بين الفلسطينيين وبين الاسرائيليين فهيقف داوود في حيرة لانه المفروض انه دلوقتي تبع الفلسطينيين فهيحارب اهله ازاي بقت هتجننوا الحكاية دي هو اللي دخل نفسه في المأزق ده لأنه لو ما حاربش مع الفلسطينيين هيعتبروه خاين طبعا يبقى ضحك عليهم هيموتوه هو ورجالته ولو حارب هيحارب اخواته هيحارب قرايبه هيحارب الناس اللي هو الملك عليهم فاهمين؟ فإذا التصرف كان غلط طبعا لأنه مش تصرف روحي لكن أحيانا احنا نلجأ إلى حلول أرضية بشرية عشان نهدي الصراع اللي جوانا طبعا تلاحظوا ان ما جاتش سيرة ربنا في الإصحاح ده قال داود في قلبه قلبه اخص عليك مش قلبه ده اللي كان ما بيعرفش غير الصلاة والمزامير والحب لكن قلبه بيضعف برضه جاله ضربة في قلبه هنا مش كويس انه فكر بطريقة بشرية راح يحتمي عند الفلسطينيين بقى زينا يعني ما بقاش بقى داود الروحي تعالوا نشوف هيحصل ايه هعدي الاصحاح اللي بعده لانه قصة بتاعت شاول مش بتاعت داود القصة اللي جاية دي ان شاول سمع الفلسطينيين هاجوا عليه فعاوز يحارب عارف ان ربنا مش معاه ابتدى يدور على جارية فيها روح عرافة لانه مش لاقي حد بتاع ربنا يرشده خلاص صبويل مات وهو بقى انسان مش روحي فمهما عارف ان ربنا مش هيرد عليه فبقى يبوع بطريقة ايه بقى الكف والفنجان والعرافين والصحراء والحاجات وهو اساسا كان زمان وقت ما كان روحي شاول حكم باعدام اي حد من الناس دول لكن لما احتاس وبعد عن ربنا بقى يفكر بالطريقة دي فالصح 28 كله عن شاول وازاي تدهور لدرجة رايح لوحدة فيها روح شرير بتطلع ارواح عشان يقول لها قولي لي انا بكره هموت في الحرب ولا لا الحرب دي لينا ولا علينا فده مش بتاعنا 29 هقرا حته فيها بس آه جمع الفلسطينيين جميع جيوش جيوشهم الى افيق خلاص الحرب شدت والفلسطينيين عددهم كتير قوي وكان الاسرائيليون نازلين على العين التي في يزرعيل وعبر اقطاب الفلسطينيين مئات والوف وعبر داود ورجاله في الساقه مع اخيش هو لسه جزء من الجيش مش قادر يتكلم لانه يعتبر خاين طبعا فقال رؤساء الفلسطينيين شوفوا ربنا هينقذهم من المأزق ازاي برضه ربنا حنين على اولاده حتى لو مشوا غلط بيلمهم فقال رؤساء الفلسطينيين ما هؤلاء العبرانيين مين اللي اعترض رؤساء الجيوش قالوا الاخيس ايه اللي انتوا بتعملوه داود يبقى واحد مننا ده يغدر بينا احنا نضمنه منين ده قال لهم ده بقاله معايا سنه ونص وهو عدو لدود لشاول خايفين منه ليه قالوا له لا طب هو لو عاوز يصطلح مع شاول يعمل ايه يموتنا كلنا في ظهرنا عشان يبقى عمل جميله في شاول ويرجع له نضمنه منين ده فاهمين ما هم برضه رجاله الحرب يعني فيخافوا من الغدر وبعدين شوف هيقولوا له ايه فقال رؤساء الفلسطين ما هؤلاء العبرانيين ايه الناس اللي هتحارب معانا دول فقال أخيش له رؤساء الفلسطين أليس هذا داود عبد شاول ملك إسرائيل الذي كان معي هذه الأيام وهذه السنين ولم أجد فيه شيئا من يوم نزوله إلى هذا اليوم قال لهم سنة ونص معاه زي الفل ما عملش حاجة غلط وسقط عليه رؤساء الفلسطين وقالوا له رؤساء الفلسطين ارجع الرجل فيرجع إلى موضعه الذي عينت له ولا ينزل معنا إلى الحرب ولا يكون لنا عدوا في الحرب فبماذا يرضي هذا سيده هو لو عاوز يرضي سيده هيعمل ايه أليس برؤوس أولئك الرجال يعني لو هو عاوز يشتري رضا شاول هيقطع رقبتنا كلنا في غفلة مننا عشان يشتري رضا شاول فما نقدرش نأتمنه عليه على ظهرنا يعني فاهمين أليس هذا هو داود الذي الذي غنينا له بالرقص قائلات ضرب شاول ألوف وداود رباته هم فاكرين قالوا له هتوقف داود معانا اللي هم اليهود كانوا طالعين بيه السما عشان هو اللي غلبنا طبعا معهم حق بصراحة فدعا أخيه داود وقال له حي هو الرب إنك أنت مستقيم وخروجك ودخولك معي في الجيش صالح في عيني ولم أجد فيك شرا من يوم جئت إلي إلى اليوم وأما في أعين الأقطاب فلست بصالح قال له بصراحة الجماعة مش راضيين عليك رؤساء الجيوش فالآن ارجع واذهب بسلام ولا تفعل سوءا في أعين أقطاب الفلسطين ربنا أنقذه من وقع سودة إنه كان هيحارب أهله يعني كان بين نارين لو رجع من نفسه يعتبر خائن لو حارب أهله بقى ما ينفعش ملك بعد كده ملك ازاي وهو قتل ناس من شعبه فداود اتصرف بتصرف غريب شوبا فقال داود لأخيش ماذا عملت وماذا وجدت في عبدك من يوم صرت أمامك إلى اليوم حتى لا آتي وأحارب أعداء سيدي الملك فأجاب أخيش وقال لداود علمت أنك صالح في عيني كملاك الله مع أنه في الموقف ده مش ملاك ولا حاجة إلا أن رؤساء الفلسطين قالوا لا يصعد معنا إلى الحرب والآن فبكر صباحا مع عبيد سيدك الذين جاءوا معك وإذا بكرتم صباحا وأضاء لكم اذهبوا فبكر داود ورجاله لكي يذهبوا صباحا ويرجعوا لأرض الفلسطين أما الفلسطينيين فصعدوا ليزرعيل داود يعني بالمجاملة بتاعته قال له أنا عملت إيه وحش بس عشان ما تاخدنيش الحرب معاك قال له صدقني أنا مش شايف فيك غلط أنت زي الملاك في نظري بس أنا ما أقدرش أخسره برضو الكلام هنا مش بتاع داود مش كده دي لغة بتاعتنا برضه دي حركاتنا احنا دي مش حركاته ها اه اللي مع الموجة ويشتري اللي قصاده والحاجات مش كده فتحسه اه فيها رياء فيها ما اعتقدش هو ما كانش عاوز يحارب اهله طبعا هتبان بعد كده لكن يعني مش معقول يرجع ما يصدق اخيش يشك فيه برضه فلازم يقول له كلمتين برضه ربنا عاوز ينبه داود ان القصه كلها غلط فهيتقرص قرصه جامده دلوقتي ولما جاء داود ورجاله الى صقلع صقلع اللي هي الحتة القرية اللي كان في فلسطين اللي استقر فيها هو وأهله وناسه وزوجاته وأولاده بعيد خالص عن مملكة الفلسطينيين لكن تبع حدود الفلسطين فاهمين فأصبح مع الفلسطينيين بس مش في المملكة من جوه فهم كانوا اتحركوا مسافة ثلاث أيام وبعدين رؤساء الأقطاب اجتمعوا وقالوا له لا ما ينفعش الكلام ده رجعه فهو رجع فلما رجع شوفوا حصل ايه كان العمالقة العمالقة دول الناس اللي هو كان بيمسحهم من حوالين المنطقة عشان ما يغدروش بيه راحوا عملوا ايه غزوا الجنوب وتقلع لما طلع هو والرجالة يحاربوا مع الفلسطينيين ربنا سمح ان القرية بتاعته يدخلوها العمالقة العمالقة مش مقصود هم كانوا فعلا اجسامهم طويلة لكن ده كان شعب اسمه كده عماليق يعني وضربوا تقلع واحرقوها بالنار يعني روح بيته لقى القرية كلها محروقة وما لقاش حد طبعا كل الرجالة سايبين ولادهم وستاتهم فانهاروا كارثة عقبال ما رجعوا القرية ال 400 واحد ولا ال 600 اللي كانوا معاه ما لقوش حد ولقوا القرية كلها محروقة وسابوا النساء اللواتي فيها لم يقتلوا أحدا لا صغيرا ولا كبيرا بل ساقوهم ومضوا في طريقه خدوا كل الناس سبايا فدخل داود ورجال المدينة وإذا هي محرقة بالنار ونسائهم وبنوهم وبناتهم قد سبوا فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبق لهم قوة للبكاء علقة سخنة يعني قعدوا يبكوا لغاية ما يعني بيشهقوا بقى مش مش طالع منهم نفس يعني دول الرجالة ليه لأنه كل راجل بيبكي على عياله وستاته ما هيعملوا ايه مش عارفين راحوا فين وعماليق دول برضو شعب مش سهل والبلد اتحرقت كارثة كارثة ما لهاش حل فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبق لهم قوة للبكاء وسبيت امرأة داود أخي دوأب اليزرعيلية وأبيجال امرأة نبال الكرمل فتضايق داود جدا لأن الشعب قالوا برجمه شوفوا بقى باظت خالص الحكاية الشعب اللي بيحبه رجالته قالوا ايه انت السبب مع ان بيحبوه جدا لكن مفيش يعني الاولاد غاليين والحكايه خربت خالص فالشعب قالوا يعني بقوا فكروا يرجموه شوفوا الخسارة قد ايه فظيعة خسر ولاده خسر ستاته خسر رجالته خسر ربنا لمجرد انه تنازل عن تقواه انه بقى يفكر بطريقة يحتمي في الناس ويغش ويلائم ويمكر طريقة بقى بتاعت الناس طبعا اكيد وقتها كان ضميره تعبه خالص لأن أنفس جميع الشعب كانت مرة كل واحد على بنيه وبناته الحتة بقى اللي جاية هي الحلو هو كده داود غلطان ويعني شركناه خالص وأما داود ابتدي يرجع بقى لكماله تاني فتشدد بالرب إلهه من الحاجات الجميلة في داود كل مواقف التوبة اللي فيه داود إنسان زينا ارتفع جدا بالصلاة وبالحب وبالتواضع واتبهدل جدا إلى مستوى أبشع الخطايا لكن الحلو اللي في داود إنه ما كانش يقعد تحت كتير يعني يتزحلق ويغلط لكن يرجع تاني ويقول له رب ماليش غيرك ارحمني سامحني أنا وحش بس ماليش غيرك لازم تسامحني فتشدد بالرب إلهه في موقف كان المفروض يخجل إنه يكلم ربنا كان ممكن يقول له يا رب أنا السبب أنا اللي عملت كده أنا اللي مشيت غلط أنا اللي صالحت الفلسطينيين أنا اللي خنتك وما سألتكش أتصرف كده أنا اللي رأيت تر- يعني عملت رياء مع الملك أخيش وعملت نفسي كنت هحارب أهلي أنا اللي ضيعت الناس دي كلها وضيعت أهلها أنا استاهل كل اللي يجرالي لكن الكلام ده مش اكتئاب الكلام ده توبة تحول إلى إيمان وتشدد بالرب إله يعني وقف على رجليه تاني هو قائد قوي شوف هيحصل ايه قال داود لأبي آثار الكاهن ابن أخي مالك ده ليه قصة لو حبيتوا تسمعوها في الشريط واحد من رؤساء الكهنة اللي كان ماشي معاه هربان معاه لأن شاول عاوز راسه كمان لأن قتل كل أهله أبي آثار ده فكان أبي آثار الكاهن ده عندهم حاجة زي الصدرة بتاعت الكاهن الصدرة اللي هي إيه ساعات نلبس صدرة يعني مش التونية البيضة حاجة كده مدهبة آه، ملهاش كمام تاخدوا بالكم انا ساعات نلبسها في العشية وفي الأعياد كان عندهم اليهود الصدرة دي سموها الأفود الأفود ده ثوب كتان وكان عليه أسماء الأسباط عشان يقفوا قدام ربنا يبقى عينه على أسماء شعب إسرائيل كله ممثلة في الأسباط ال 12 وكان عليه زي حجرين الأوريم والتميم زي أحجار كريمة كان عندهم اعتقاد إنه لما يصلي رئيس الكهنة ويطلب مشورة أعمل كده ولا كده حجر يلمع فيعرفوا صوت ربنا بالطريقة دي زي القرعة كده واخدين بالكم لو ده يبقى اه لو ده لا يبقى لا فاهمين حاجة زي كده فداود لما تشدد وقال له يا رب لازم تنقذني لازم تقف معايا انا وحش وغلطت بس لازم تسامحني وتنقذني وتنقذ اهلي راح لأبي أثار قال له قدم إلي الأفود فقدم أبي آثار الأفود على فكرة داود يعامل معاملة الكاهن والنبي برضه فداود كان ممكن يلبس الأفود فسأل داود من الرب قائلا إذا لحقت هؤلاء الغزاة هل أدركهم ما هو أصل الفكرة دي شبه مستحيلة فات عليها ثلاث أيام وعماليق دول مفتريين ما يعرفش عمل إيه في السبايا موتوهم ولا لأ وهم أساسا عددهم مش كبير يعني وما يعرفوش مشوا في أنهي اتجاه لكن آه، كل واحد عاوز ولاده إذا لحقت هؤلاء الغزاة هل أدركهم فقال له ربنا رد وقال له مجرد بس مشاعر التوبة اتحركت في قلبك الحقهم فإنك تدرك وتنقذ شوف ربنا حنين ازاي قال له اطلع يا داود هتلحقهم وهتنقذهم مع ان لسه ما سمعناش وطبعا الحته دي كان فيها مزامير غالبا ف- فذهب داود والستمائة رجل الذين معه جاءوا إلى وادي الباسور والمتخلفون وقفوا يعني في شوية ناس طبعا يئسوا قالوا مش ممكن الكلام الفاضي ده هنروح نجري ورا مين دول شعب كبير وهنلحقهم ازاي و- ويأسين بقى أما داود فلحق هو و400 رجل ووقف 200 رجل لأنهم أعيوا عن أن يعبروا وادي البسور فصادفوا رجلا مصريا في الحقل فأخذوه إلى داود وأعطوه خبزا فأكل وسقوه ماء لقوا راجل في السكة مغمى عليه أو شبه يعني آه، إعياء فأكلوا لقمة وشربوه مية وأعطوه قرصا من التين آه، شوية كالوريز يعني آه، وعنقودين من الزبيب فأكل ورجعت روحه إليه لأنه لم يأكل خبزا ولا شرب ماء في ثلاثة أيام وثلاث ليالي فقال له داود لمن أنت ومن أين أنت هم عايزين يستدلوا على حد شاف الناس فقال أنا غلام مصري عبد لرجل عماليقي وقد تركني سيدي لأني مرضت منذ ثلاثة أيام فإننا غزونا على جنوبي الكريتيين وعلى مال يهوذا وما بقى دول وعلى جنوبي كالب وأحرقنا سطلغ بالنار فقال له داود هل تن- تنزل بي إلى هؤلاء الغزاة قال لي عارف مش قال له عارف رايحين فين قال له عارف قال له ترشدني تطلع معايا توريني راح راحوا فين قال له اطلع طبعا ده ابتدى ربنا يرتب بقى انه يجيب له جايبه عشان يوصله فقال احلف لي بالله انك لا تقتلني ولا تسلمني ليد سيدي فانزل بك الى هؤلاء الغزاة قال له بس اديني امانه انك انت ما تموتنيش في الاخر ما هو يعتبر ده واحد من الاعداء من العماليق فنزل به وإذا بهم منتشرون على وجه كل الأرض يأكلون ويشربون ويرقصون بسبب جمع الغنيمة أو جميع الغنيمة العظيمة التي أخذوا من أرض الفلسطينيين ومن أرض يهوذا فضربهم طبعا لقاهم عدد ملهمش حل بس ايه مهيصين وبيرقصوا وبيتنططوا لأن فرحانين بالمكاسب اللي شافوها اللي خدوها والغنائم والسبايا مركونين في الخيام غالبا فضربهم داود من العتمة إلى مساء غدهم يعني خد فيهم ليلة يعني ولم ينجو منهم رجل إلا 400 غلام الذين ركبوا جمالا وهربوا معنى كده كان عددهم كبير لما يهربوا منهم 400 هم هم كانوا كام واخدين بالكم اللي عرفوا يهربوا بس من العماليق كانوا 400 أكيد عددهم كبير واستقلد داود كل ما أخذه عماليق وأنقذ داود امرأتين ولم يفقد لهم شيء لا صغير ولا كبير لا بنون ولا بنات ولا غنيمة ولا شيء من جميع ما أخذوا لهم بل رد داود الجميع حاجة اللي لا يمكن كانوا يتوقعوه ولا حاجة راحت ايه ده اصل ده كان شدة ودن كانش بيقطع ودنه كان بيشدد فهيقطع له ودنه ليه ده ابنه ربنا ساعات يأدبنا لكن تأديبا أدبنا الرب إلى الموت لم يسلم يأدب بس له آخر تأديب ما ما يعني ربنا ما يأذيش لكن يأدب فهو كان لازم ياخد تأديب لأنه بقاله سنة ونص في العسل بعد عن ربنا وعايش وسط الفلسطينيين وبيفكر يحارب اليهود أهله وما سمعناش سيرة ربنا الإصحاحين اللي فاتوا خالص طب فين الأفوت كان الفترة اللي فاتت فين صدرة الكاهن ما سمعناش حاجة قعد فترة طويلة ملهي ساعات الواحد فينا يبعد عن ربنا فربنا يجيبه شد ودنه جامد عشان يرجعه لكن بدال ده ترتيب ربنا لا يفقد شيء يعني ان كانت شدة ودن هتلاقي في الاخر انه انت ما خسرتش حاجة برضه ما خسرتش على الاقل ما هو ثمين اولادك واحبائك ما خسرتهمش ما خسرتش ابديتك على الاقل جت في شوية دموع في شوية انهيار عصبي شوية ثلاث ايام ما نامش آه، سمع الناس بيتأمروا عشان يرجموه لكن برضه ما تخافش لم يفقد شيء بل رد داوود الجميع طبعا دي بإيمان لأنه تشدد بالرب إله ده موقف من مواقف التوبة اللي احنا ما بنعرفوش عن داوود يعني احنا دايما مشهور عندنا توبة داوود في أنهي قصة بتاعة يوم ما قتل وزنى دي بتاعة ارحمني يا الله كعظيم رحمتك دي سر مزمور الخمسين يوم ما وزع الراجل جثة الشبع عشان يموتوه في الحرب وخذ امرأته فربنا صعب عليه جدا من الخطية دي لكن داود في خطايا تاني في حياته احنا يعني مش هن مش هن مش هنشركه لكن دي احد المواقف اللي فيها داود بيبان انه انسان عادي بعد عن ربنا فترة وتدهور وبقى اسلوبه اسلوب ملتوي وحاجات كده لكن ربنا ما بيسيبش ولاده في الشر ربنا بيشد لكن بيرجع ولاده وجاء داود إلى المائتي رجل الذين أعيوا عن الذهاب وراء داود فأرجعوهم في وادي البسور فخرجوا للقاء داود ولقاء الشعب الذين فتقدم داود للقوم وسأل عن سلامتهم فأجاب كل رجل شرير ولئيم من الرجال الذين ساروا مع داود وقالوا لأجل أنهم لم يذهبوا معنا لا نعطيهم من الغنيمة التي استخلصناها برضه رجالته ما بقوش كويسين هم طبعا من الأصل مش مش كويسين بس يبدو الفترة اللي هو نفسه اتلخبط حتى اللي حواليه روحيتهم روحياتهم ضاعت فأتاري بعد ما رجعوا بالغنايم ومفيش ولا نفس راحت وقعوا مع بعض المتين اللي ما طلعوش عاوزين ياخدوا يقسموا الغنايم الربعمية اللي طلعوا قالوا لا يقسموا معانا ليه هم طلعوا يحاربوا هم عرضوا نفسهم للخطر ياخدوا ستاتهم عيالهم بس ملهمش ولا مليم حب المال دخل والعداوة فطبعا دي روح مش حلوه لم يذهبوا معنا لنا فقال داود لا تفعلوا هكذا يا إخوتي لأن الرب أوكي أخيرا بقى رجعنا نشتغل تاني قد أعطانا وحفظنا ودفع ليدنا الغزاة الذين جاءوا علينا هنا بيرجع ينسب الفضل لربنا هو عارف ان اللي حصل ده مش بإيده وما كانش ممكن أبدا يطلع وراهم ويرجع كل الناس دي نعمة ربنا دي خطته دي تدبيره دي رحمته ومن يسمع لكم في هذا الأمر عيب يعني تقولوا كلام ده ده يوم فرح ويوم نهيص فيه احنا كنا نحلم ان احنا نشوف ولادنا تاني ايه اللي انتوا بتقولوا ده لانه كنصيب النازل الى الحرب نصيب الذي يقيم عند الامتحان فانهم يقتسمون بالسوية قال لهم نصيب اللي يقف مع الامتعة يعني اللي يقف يحرس الحاجة زي نصيب اللي بيحارب وكان من ذلك اليوم فصاعدا انه جعلها فريضة طلعها قانون بعد كده لان كان في حروب كتير في زمانه فبعد الجملة دي طلع قانون بناء على كلام داود أنه نصيب الذي يدخل الحرب كنصيب الذي يجلس مع الأمتع يعني لو الجيش نزل زي عارفين ايه فرق ال ال الكرة بس اللي يلعب يدخل الملعب والاحتياطي الاثنين ياخدوا نفس المرتب ولا نفس الكرامة لأن كان ممكن ده يبقى هنا وده ممكن يبقى هنا ولما جاء داود إلى صقلع أرسل من الغنيمة إلى شيوخ يهوذا إلى أصحابه قائلا هذه لكم بركة من غنيمة أعداء الرب عارفين ابتدى يعمل ايه طبعا هم اليهود سمعوا انه راح تقلع ودي وحشة قوي في حقه انه راح بلاد الفلسطينيين لما حارب عماليق بدل ما يدي ريبورت الملك أخيه زي كل مرة ويقول له مسحت لك المنطقة من عماليق راح بعت من الغنايم لأهله اليهود بتوع زمان بقى رجع تاني ينشغل بمملكة إسرائيل اللي هو عليها ملك وراح قال لهم ده نصيب الرب من أمتعة الأعداء لأن كل المنطقة دي أعداء اليهود إن كانوا عماليق ولا فلسطينيين إلى الذين في بيت إيل والذين في راموت الجنوب والذين في وهكذا يعني هنط على مزمور بقى عشان نشوف سفية داوود في المواقف الصعبة دي كانت ازاي نشوف مزمور 57 معلش هو المزمور ده الحقيقة كان مع المحاضرة اللي فاتت بس أنا مكتوب عنوانه إيه في الإنجيل قدامكم مذهبة لداوود عندما هرب من قدام شاول في المغارة يعني المزمور ده غالبا اتقال لما طلع من المغارة مزمور 57 المزمور ده على فكرة موجود المزمور الثاني في صلاة الساعة السبت اللي منكم يعني حافظ في الإجبال الموقف كان صعب جدا لأن شاول ممكن يصحى في أي وقت وممكن تحصل معركة وداود يموت وشاول يموت وتبقى مصيبة يعني وفي نفس الوقت الموقف ده اتكرر كذا مرة يستخبى في مغارة وداود وشاول ما يلحقوش ما نعرفش انهي وقت اللي اتقال فيه المزمور ده لكن في الظروف دي اتقال المزمور ده فشوف الكلام اللي قاله ارحمني يا الله ارحمني لأنه بك احتمت نفسي وبظل جناحيك احتمي إلى أن تعبر المصائب هنا تحسوا يعني إيه الزنقة اللي هو فيها وممكن يكون اتقال برضه في نفس الموقف بتاع أزمة صقلع مصيبة مصيبة هيروح فين حتى رجالتهم زعلانين معاه وهو ماليش حيلة يعمل حاجة ارحمني يا الله ارحمني لأن بك احتمت نفسي وبظل جراحيك احتمي إلى أن تعبر المصائب الكلام ده حلو قوي في الأزمات ربنا ما يسمحش لحد لكن المزامير دي قوية جدا في الأزمات عشان كده نقولها في الثابتة عارفين ليه لأن احنا بنحس بمشاعر المسيح المتألم بنحس بجرحه الشديد أزمة شديدة جدا في نفس الوقت بظل جناحيك احتمي انت لما تحس بأزمة ما تلاقيه زي جناحين الصليب تقف تحت الصليب وتقول له يا رب المرار اللي انت دقته انا بدوقه الغلب اللي انت شفته انا شايف جزء منه فارحمني اصرخ الى الله العلي الى الاله الى الله المحامي عني يعني انت كبير وانت بتحامي عني مرة قلت لكم في ثلاث صفات لربنا ولو الواحد افتكرهم مش ممكن يتهز ثلاث صفات لربنا ولو الواحد فضل مؤمن بيهم واثق فيهم بيفتكرهم صعب جدا انه يضعف او يقلق او يتهز واحد ان ربنا قوي اتنين ربنا حكيم ثلاثة ربنا بيحب واحد ربنا قوي اتنين حكيم ثلاثة بيحب ليه لما تحصل مشكلة ممكن واحد فينا يروح لواحد قوي عشان يخدمه لكن لو القوي ده مش حكيم ممكن يغرق وزن تشوف القطط دي كتير قوي تلجأ لشخص كبير ولا عالي يغرقك ليه لأنه تصرف بدون حكم لو رحت لواحد حكيم ومش قوي مش فيه له حاجة بيديك مشورة صحيح لكن هو ما عندوش حل لأنه مش قوي لو الواحد الواحد قوي وحكيم بس مش بيحبك ده لازم هيبهدلك لأنه مش خايف على مصلحتك لكن لو ضمنت اللي انت رايح له ده قوي وحكيم وبيحبك كده ما تخرش المال كده مفيش مشكلة لأن مهما كانت المشكلة صعبة هو قوي لو لو معقدة جدا هو حكيم لو كل الخطورة عليك هو بيحبك فاهمنا؟ فتلاحظوا ان دي المعاني اللي دايما لما داوود يصرخ لربنا يذكرها في مزاميره يعني هنا مثلا يقول له أصرخ إلى الله العلي العلي هنا بمعنى القوي الله المحامي عني يعني أنت معودني بتحامي عني أنت معودني بتستر فبذكر أنه علي وأنه محامي يرسل من السماء ويخلصني عير الذي يتهمني أو يتهمني يتهممني يعني بيقول تهم عليا بيتبلى عليا داود عشان كده قال لشاول قال له ربنا يبيح الناس اللي, اللي بيكرهوك فيا لان ده شاول ودانه مليانه من ناس بيكرهوه في داود فبيقول له يا رب انت دايما بتعير الذي يتهمني يعني التهم البطاله اللي طلع عليا دي انت اللي قدها انا مش عارف احلها يرسل الله رحمته وحقه نفسي بين الأشبال يعني إيه يعني أنا وقعت زي الحبل وسط أشبال أسود يعني هياكلوني يقطعوني حتة أتضع بين المتقدين بني آدم أسنانهم أسنة وسهامهم ولسانهم سيف ماض يعني هو ما يقصدش أشبال بجد يقصد ناس بس متوحشة لسانهم زي السيوف أما ليه يقطعوا في لحمه بالكلام البطال وبيتمنوا له الشر في كل وقت ارتفع اللهم على السماوات ليرتفع على كل الأرض مجدك أنت رب قوي أنت فوق السماء وفوق الأرض مشكلتي مهما كانت كبيرة أنت أكبر هيئوا شبكة لخطواتي أنا بقيت زي الفريسة اللي, اللي مش عارف الحفرة الجاية فين يعني واحد بيجري وعارف إنه هيقع في لحظة هيقع في الشبكة انحنت نفسي يعني اتذليت اتكسرت نفسي اتبهدلت حفروا قدام قدامي حفرة سقطوا في وسطها سقطوا في وسطها على رجاء يعني هم حفروا لي حفرة بس بنعمتك يقعوا فيها قبل ما ينهي المزمور طبعا المزمور فيه وجع ارحمني يا الله ارحمني إلى أن تعبر المصائب واضح إن واحد تعبان قوي ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي قال له رب قلبي ما تهزش برضه مش هتهز اللي بتترجم في الإجبية ساعات إيه مستعد قلبي يا الله مستعد في ترجمة اسمها الترجمة السبعينية المعنى العبري يدي المعنيين عشان كده ساعات تبقى ثابت قلبي تمشي ومستعد قلبي مستعد يعني مستعد للمعركة بالرغم ان انا صغير ومش قدهم بس بنعمتك مستعد اللي هي ثابت ثابت يعني انا مش مهزوز برضه يا رب ليه مش مهزوز لان الله العلي الله المحامي عني آآ آآ يرسل من السماء فينقذني أغني وأرنم يا نهارك أبيض تخيلوا لما يكون واحد في موقف زي كده يرنم ده لازم يقولوا عليه مجنون يكون واحد في مصيبة ويبقى بيرتل هو ده قلب داوود بقى عاوز أوصل للحتة دي أما قلب داوود الذي ضربه على قطعه طرف دب شاول اللي مليان بالتسامح والحب لأعدائه في حاجة تاني جميلة أوي قلب داوود يعرف أن يسبح الله حتى في أصعب اللحظات يعرف يشكر ربنا فأصعب الأزمات يغني ويرنم وشايف ربنا كبير ويستاهل الشكر والحمد بالرغم انها لحظات قاسية جدا ولاده مش عارف مات ولا لا الناس هاجت عليه كانت يعني في صقلع المغارة مش عارف الالافات اللي بره اللي بتدور عليه دي خلاص داخلين عليه ده في مرة انا ما قريتها لكوش فضل وراه وراه لغاية ما اتزنق في حتة وأهل المنطقة وعدوا شاول إنه هيسلموا داوود ليه. خربت بقى خالص يعني. يعني أصحاب المنطقة قالوا له داوود عندنا هات جيشك وتعالى إحنا هنسلمه لك. وقبل ما يوصل شاول خلاص وساعتها قال مزمور جميل برضه أقول لكم على عنوانه بعد شوية. دي خربت خالص ليه؟ لأن المنطقة نفسها بتخونه. فهو رجالته الربعمية مش قد الالافات اللي مع شاول والمنطقة والشعب كله ضد وهم عرفوا حصروه في حتة خلاص الشعب يعني حبسوه زي الفار في المصيادة وقالوا شاول تعالى التل لا يقدر يروح مغارة ولا يهرب في جبل ولا حاجة شوف ربنا ينقذه ازاي ملهاش حل خلاص دي باظت باظت دي هو يقول مزمور من هنا شاول قبل ما يوصل له بكام ميل كده يعني بعد فاضل له ساعة ولا اتنين ويموت يوصل خبر لشاول الفلسطينيين زحفوا على أرض إسرائيل يرجع جري يلم جيشه عشان يدخل الحرب وداود يتنطط من الفرح لأنه جاله من فوق دي حاجة ما تملهاش حسبة ولا كأن الحروب يعني ممكن تتعمل عشان تنقذ أولاد ربنا في مواقف أخرى يعني كأن ربنا قوم حرب دلوقتي لأنه لا كده داود اتزنق نوقعهم في بعض طب الجيوش تاكل في بعض مش مهم بس داود ما يحصلوش حاجة عشان كده قال يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات وأنت لا هو دقها هو دقها يعني إيه هو أغلى من ألوف وأغلى من ربوات في حرب بتحصل عشانك هم الناس يقول الله الحرب دي حصلت ازاي ده ده شاول ما كانش حاسبها خالص ولا متوقعها ولا ميعادها والدنيا هاديه بقى لها سنين لا دي معموله عشان داوود عشان كان خلاص هيموت اليوم ده وهو مش عايز يموت ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي أغني وأرنم استيقظ يا مجدي يعني داود اللي حاسس بالذل والمهانة وبيقول انحنت نفسي بيشجع نفسه وبيقول استيقظ يا مجدي يعني ربنا دايما بيرفعك هيجي وقت هيرفعك هي ايام ولا دقايق وربنا هيوقفك على رجليك تاني فهنا بيشجع نفسه استيقظ يا مجدي استيقظي يا رباب ويا عود لما الواحد يكون مكسور يبقى مش عارف يرتب فهو بيصحصح نفسه يقول لا يلا يلا اصحى يا عود داوود على فكرة كان رومانسي لدرجة كان بيخاطب الجمادات يعني اللي بيدرسوا شخصية داوود من الناحية النفسية أو الفنية هو كان فنان رائي جدا فكان يرى في كل شيء جامد حي كان يكلم السماء ويكلم الشجر ويكلم البحر ويكلم العود ويك... فاهمين ازاي؟ فاللي يقرا مزاميره كويس تلاقوا مثلا مزمور زي المزامير الاخيره سبحيه ايتها السماوات سبحيه ايتها الاشجار سبحيه ايتها التنانين سبحوا ايها البرد برد ايه اللي هيسبح؟ طبعا هو داوود شاف كده واحنا طبعا بنتعلم منه فبقينا نقولها في, في الهوت الرابع دلوقتي لكن هو من كتر حبه في ربنا شايف كل الدنيا بتغني ربنا دي حته فنيه راقيه طبعا شايف الشمس بتغني والقمر بيسبح والشا والجمادات فهنا حتى العود والرباب بيصحيه عشان يشتغل انا استيقظ مبكرا او سحرا احمدك بين الشعوب يا رب ارنم لك بين الامم لأن رحمتك عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك ارتفع اللهم على السماوات ليرتفع على كل الأرض مجدك طبعا المزمور قلب خالص لو تاخدوا بالكم يعني النص الأولاني كان في واحد بيصرخ النص الثاني واحد عمال يهيص ويسبح يقولوا مزامير داود كتير منها قوي كده يعني أغلب المزامير اللي تبدأ ببكاء تنتهي بفرح لأن داود ما كانش يطلع من الصلاة غير لما يهدأ يعني يدخل يصلي وهو تعبان لكن ما ما بيطولش يعني لازم يفضل مع ربنا لغايه ما قلبه يهدى ففي اخر صلاته كان لازم يحط الحته الفرايحي بتاعته اخد مزمور تاني ولا تعجعته جرجس جرجس بيقول العشاء جاهز ممكن عشر دقايق تاني طيب اصل يعني احنا مش عارفين داوود هيخلص ازاي مش هيخلص طبعا فاحنا هناخد حته كده المزمور اللي قبله طيب معلش احنا طبعا بنلقط احنا مش بنتأمل كده اه لا السادس والخمسين مش اه مش في الإجبال ارحمني يا الله لأن الإنسان يتهممني واليوم كله محاربا يضايقني ده عنوانه وذهاب لداود عندما أخذه الفلسطينيون في جد دي قد تكون مرتبطة بحادثة من اثنين إما لما طلب منه إنه يحارب او لما في مرة تاني كان هربان وراح فلما راح يلتجئ للفلسطين في مرة يمكن هقولها لكم عشان ما فيش وقت اقولها في وقت تاني هما بقى في الوقت ده كانوا سمتانين فاكرين حكاية جوليات قالوا كويس انه جالنا برجليه امسكوا نموته فبدل ما يحموه قالوا ده صيده حلوه قوي ده جاي برجليه يحتمي عندنا نموته هو عرف كده فعمل فيها مجنون وقاعد يخربش بايديه طبعا ده برضه تصرف مش صح لان بقول لكم داوود ضعف كتير وحتى يقولوا يسيل اللعاب على ذقنه يعني يريل ويعمل منظر كده انه معتوه فالملك ال ال ال الفلسطينيين قال لهم انا ناقص مجانين دي مكتوبه بالنص بالمعنى ده يعني اطردوا بر طبعا هو لما سمع ان هم راح برجليه وهم هيموتوه خلاص ما, ما فيش تراجع ما وصل فغالبا قال المزمور ده يعني انه لجأ لربنا بعد ما عمل التمثيلية دي وحس انها ما فيش فايدة غير انه يصرخ لربنا قد يكون ده الموقف او قد يكون موقف اخر لكن هو من النوع ده يعني اللي فيه ازمات اليوم كل محاربا يضايقني تهممني أعداء اليوم كله كثيرين يقاومونني بكبرياء ده على شاول وناس اللي بيطلعوا الحجج بالبلاوي على داوود وبالكبرياء شايفين داوود يستاهل الأعداء في يوم خوفي أنا عليك أتكل الآية دي جميلة وسهلة وصغيرة في يوم خوفي أنا عليك أتكل يا ريت الواحد يعرف يوم خوفه يتكل على ربنا يخف الخوف يروح من في يوم خوفي أنا عليك أتكل الله أفتخر بكلامه على الله توكلت فلا أخاف طب إيه علاقتها بالموضوع دي الله أفتخر بكلامه على الله توكلت فلا أخاف داود كان يحب كلام ربنا قوي فداود كان يتغنى بوعود ربنا فيعني ايه افتخر بكلامه يعني لما الواحد يكون بيحب كلمة من ربنا يفتخر بيها يعني لما تكون مثلا حافظ الرب يرعاني فلا يعوزني شيء تبقى بتفتخر بيها ليه؟ ان الرب راعيك تبقى انت فرحان بيه حاسس دي حاجة كبيرة قوي انا الناس كلها كل واحد بيلاقي اللي رعاه انا بقى الرب يرعاني الله افتخر بكلامه فاهمين احساسه فقال له انا عليك اتكل لانك انت وعدتني وانا بفتخر بكلامك يعني كلامك انا مصدقه ومتشبث بيه وبفتخر بيه دول ثلاث درجات لو عاوزين ترتبوه اولا تصدق وعد ربنا ما هو في واحد بقى عارف ان الرب ورعاني ولا مصدق ولا عايش بيه بعد ما تصدق تتمسك بيه يعني تعيش بالمعنى ده ربنا معاك يعني ربنا معاك ربنا بيحبك يعني بيحبك تتمسك توصل بقى مع ناس زي داود مش بس تصدق وتتمسك تفتخر بكلامه يعني من كتر ما انت مصدق ومتمسك ده بقى راس مالك راس مالك شوية الوعود بتوع ربنا الرب يرعاني دي أهم من الدنيا كلها وغيرها كتير فهنا بيقول الله افتخر بكلامه عشان كده في قصة من القصص يقول لربنا أنت قلت وانت بدل وعدت خلاص عشان كده دايما يقول ان ربنا لا يخزي طالبين لا يخزي يعني ايه بدل واحد طلب منه مش ممكن يرجعه خ... ف... ناقص ماذا يصنعه بي البشر هيعملوا فيا ايه اذا كنت متوكل على الله اليوم كله يحرفون كلامي خلي بالكم في صراع جواه زي اللي بيحصل جوانا بين المشكلة وضخامتها وبين وعد ربنا وثقله خايف قوي من الناس ومن المشاكل في نفس الوقت ربنا بيقول لك ما يهمكش انا معاك ها انهي فيهم اللي هتوزن لو خوف الناس غلبك قلق واكتئاب وحزن ورعب وترتيبات بشرية و... لو وعد ربنا هو اللي غلب تبقى ماشي فوق الموج العالي مش همك حاجة اليوم كله يحرفون كلامي علي كل أفكارهم بالشر يعني ما لهمش غير يفكروا في أذيتي يجتمعون يختفون يلاحظون خطواتي ترصدوا نفسي على اسمهم جازيهم يا رب بغضب اخضع الشعوب يا الله تيهاني راقبت بحب الآية دي تيهاني راقبت يعني انت شايف الحوسة اللي انا فيها تيهاني يعني المتاهة اللي انا فيها انت مراقبها يعني الدوخة اللي انا فيها الحوسة اللخبطة التوهان انت مراقبه يعني انا عارف انك باصص عليا كويس وشايف الزنقة اللي انا فيها تيهاني راقبت اجعل انت دموعي في ذقك الزق اللي هو ايه اللي هو الكيس الصغير القارورة او الكيس الجلد كان بتبقى الكياس او القارورة جلود حيوانات بينشفوها ويعملوا منها زي هزايا الصغيرة بيسموها الزقاق كيس كده جوه السروال بتاعه وده يبقى هو اللي فيه بقى الفلوس ده والحاجات المهمة فقال له يا رب في الجلابية بتاعتك في الجيب الخصوصي السروال اللي فيه الفلوس الحاجات الغالية اللي عندك اجعل دموعي في رقك فاهمنا؟ يعني خلي دموعي غالية عندك يعني لازم تأدي ورايا الدموع دول لأن أنا ما عنديش غيرهم ما عنديش حاجة تاني أقول لك أعبرها أنا محتاج اجعل أنت دموعي في ذقك أما هي في سفرك يعني أنا عارف أن مكت... سفرك هنا يعني أنت مسجلها ورايا بتكتب ورايا كم دمعة نجل حينئذ ترتد أعدائي إلى الوراء نفس السيناريو شوية صراخ وبعدين تصبيح في يوم أدعوك فيه هذا قد علمته لأن الله لي أنا عارف أنه هيحصل لأن الله لي شوف المعنى الجميل ده ترتد أعدائي إلى الوراء في يوم أدعوك هذا قد علمته أنا عارف أن بدل صرخت هتستجيب لأن الله لي الله أفتخر بكلامه ثاني يعيد نفس المعنى الرب أفتخر بكلامه بيعيدها ثالث مرة يعني أنا بفتخر أنك وعدتني أنا بفتخر بكلمتك على الله توكلت فلا أخاف ماذا يصنعه بي الإنسان اللهم علي نذورك ليك عليا يا رب وخلاص لا تأكد أنه هينجو شوف الإيمان وهو لسه بيصوت وبيصرخ ومشكلة قائمة تأكد أن ربنا هينجيه فبيقول له خلاص ندرم عليا يا رب علي نذورك أوفي ذبائح شكر لك أنا أشكرك أوي يا رب لو عملت كده وأنا عارف أنك هتعمل كده لأنك نجيت نفسي من الموت نعم شوفوا نعم نعم يا نس... نجيت مع انه في الاول بيقول ارحمني يعني لسه ما خلصتش ورجلي بمزدلق يعني من الزحليقه لانهم محضرين حفر وشباك لكي اسير قدام الله في نور الاحياء يعني انا ماشي في نورك يا رب وانت بتسوقني خطوه بخطوه لما الواحد يفهم خلفيه المزامير والصراع اللي كان فيه داوود بتاخد عمق اكتر يحس ان ممكن يقولها وهو تعبان وبعد كده بنفس الثقة اللي داوود سبح ربنا هو كمان ممكن يسبح ربنا